السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك ودلنا بك عليك اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك آمين آمين وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444 وفيها اركب معنا في بحر رمضان لنصل إلى الله وقلنا وقفنا مع قضية الإرادة هل أنت تريد؟ إن كنت تريد ورأى الله من قلبك الصدق إنك إن تصدق الله اصدق تولد لك إرادة هذه الإرادة بعدها لابد من انطلاقة ما يبقاش عندك إرادة وتنام ما ينفعش تنام مش هتعرف تنام لو عندك إرادة مش هيجي لك نوم تنطلق تحصل انطلاق الإرادة بعد منها نمو الإرادة بعد ما كنت تريد مليون بقيت تريد مليار حسنة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله الحال المرتحل حاسب انت رايح فين ارجع ارجع ارجع هنا انت كنت بتتكلم عن العهود والمواثيق انت هتوهنا ولا ايه لا انا ظابطك خلي بالك طيب حاضر هرجع تاني العهود والمواثيق ان اي انسان عايز يوصل لربنا لابد ان تكون بينه وبين الله عهود ومواثيق تربطه بالله يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الناس مقامات الناس أقدار للناس أقدار كل واحد له قدره الناس درجات الناس درجات فالناس مش زي بعضها في واحد زي الأعرابي اللي قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي من الصلاة قال له خمس ماذا علي من الزكاة قال ربع العشر قال ماذا علي من الصيام قال رمضان قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص هم ده انت عايز مني ايه فقال رسول الله وليتك تفهم الرسول قال له ايه افلح وابيه اللي بيقول لك هم خمسه بس ما بيصدقش مش هو ده اللي يجيبها قلنا قبل كده اللي بيقول انا عايز انجح بس وخلاص بيسقط عايز 50% بيسقط اللي بيجيب 50% ده اللي عايز يجيب 90 بجد في الزمن بتاعنا العجيب ده فالشاهد ايه هنا ان في ناس كده قال لك واحد كده قال لي والله من الاغنياء هو ربنا له عندي ايه هم الخمس صلوات واثنين ونص في المية قلت له اثنين ونص في المية يا غلبان كلهم ربنا له عندك ايه ربنا له عندك كلك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم كلك اتنين ونص ايه يا بتاع اتنين ونص خليهم لك فالشاهد ايه هنا ان في ناس كده يقول لك ربنا له عندي ايه لا التاني ده زي الرسول لما قال عن عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو لو كان يقوم من الليل ما رضلوش ان هو يصلي الخمسه لا ده لازم يقوم من الليل والا بئس الرجل هي كده فلذلك التاني ده بينه وبين ربنا عهود ومواثيق يا رب انت ليك عندي كل يوم عدد ساعات معين بتاع ده اسمه بتاع ربنا هم وقت الصلاة صلوات كده وقت قرآن قرآن كده وقت ذكر ذكر كده يا رب ليك عندي كل شهر مبلغ الفلاني ده يا رب ليك لو ان الصالحين ما بيقولوش المبلغ الفلاني قال ايه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش معلوم معلوم دول بتوع الزكاه لكن التانيين دول ولي ولي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم حق مش معلوم حق مطلق بيحتروا بي بي- بيرموا كده حق للسائل والمحروم بيعتبروه حق عليهم مش بيحس ان هو بيعمل حاجه هي دي ان هو يبقى بينه وبين ربنا عهود ومواثيق يا رب الليل ده مش بتاع النوم ده بتاعك ملكك انت يا رب اقوم لك من الليل كده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ربنا قال ايه سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بين جنوبهم والمضاجع جفاء جنبه بيكره السرير في جفاء بين جنبه وبين السرير هي دي بينه وبين ربنا عهود ومواثيق بيعاهد ربنا له وقت كده وله قرآن كده وله ذكر كده وله صلاة عدد ركعات كده وله فلوس كده وله وله وله وله عهود مواظب على الهود دي في وصف أولي الألباب في سورة الرعد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق في بينهم وبين ربنا عهود ومواثيق هي دي القضية اللي تخليك تمشي لربنا وتستزيد وتطلع هي دي اللي بتو بت بتروض الإرادة وتقوي الإرادة تخلي إرادتك قوية إنك تلتزم بأعمال معينة وتثبت أعمال معينة والأعمال دي تزيد عندي 100 ركعه النهارده بكره 112 مش بكره دي دايما اقول لك عليها وما بقولكش النهارده ابدا بختمه في اليوم لا ده انا بقول لك ابدا بجزء في اليوم وامشي على جزء في اليوم سنه بس جزء في اليوم ما ينقصش كلمه وبعد سنه يبقوا جزئين جزئين ما ينقصوش حرف وبعد سنتين يبقوا ثلاثة وبعدين يبقوا أربعة وبعدين يبقوا خمسة بس الخطوة اللي تمشيها قدام ما ترجعش ورا أبدا حط جنب الجزئين دول كم ركعة صلاة وجنب الكم ركعة صلاة ده كم استغفار وكم صلاة على النبي و- وجنبهم كم ركعة قيام ليل وجنبهم حشي حواليهم يسندوا بعض تطلع لربنا هي دي هي دي نمو الإرادة نمو الإرادة إن هذه خاصية لأهل الإرادة النعم النعم والهمة العالية توالي الأعمال عشان كده ربنا قال في وصف برضه أولي الألباب إيه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل المفسرين يقولوا إيه صلة الرحم يعني لا لا لا ده هي أعم من ذلك ربنا أمر بوصل إيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فوصل الزكاة بالصلاة هي دي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دايما ربنا يربط الصلاة بالإيه بالإنفاق فهي دي عنده كده بيصلي وبيتصدق بي بي- بينفق كتير هي هو ربنا أمر وصل دي كتير بقى أعمال الشريعة كلها مربوطة ببعضها متواصلة فعشان كده الناس دولت م- عندهم أعمال متواصلة ورا بعدها ورا بعضها ما بي ما بيفتروش الإرادة تنمو فاشحذ عزيمتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله يبقى هي دي افتعال الاشياء حتى تكون اربعه علو الاراده اذا كانت الاراده تنمو فانها تعلو تعلو تعلو بنموها فصاحب الاراده العظيمه تترقى همه ارادته بعد أن يطلب الأشياء الصغيرة الهينة مش هنقول التافهة بسيطة هي ما تنفعش البسيطة عشان البسيطة دي الأرض البساطة البساطة ده مش م- م- مش كده ما تتقالش يا عم اسكت هي البسيطة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون الإنسان يعني بي- بيبقى همه آه، قلت لكم قبل كده صلي صلى الله عليه وسلم ان على راس مثلا كان سنه آه، 1400 يا 1444 دلوقتي شوف بقى سنه 1400 كنت بقول للشباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الأمة أمر دينها يا ترى 1400 من المجدد أنت أنت أنت أنت أنت أنت المجدد يا ترى أنت الم... فيجي واحد يقول لي يا شيخنا الله يكرمك بس أنا حافظ على صلاة الفجر يا شيخنا ربنا يرضى عليك بس انا اتوب مش عارف من ايه فاقول له يا ابني مش كده يا ابني علي همتك يعني انت عايز تواظب على صلاه الفجر اجعلها همك واظب عليه وبعدين تعلو همتك بقى مش ان انا اواظب على صلاه الفجر لا ان انا اصلي قبل الفجر 11 ركعه هي دي ليه؟ نمو الاراده تطور الاراده رقي الاراده كبر الاراده ان انا عايز اتصدق كل يوم بخمسة جنيه كل يوم بخمسة جنيه وتكبر ارادتي ان لا كل يوم بعشرة بخمستاشر بعشرين بمية بألف هي دي تقوى ارادتك وتكبر ارادتك ال- على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتحقر في عين الكبير الكبائر فنمو الإرادة أو علو الإرادة إن إرادته تعلو بعد ما هو كان عايز يبقى سبحان الله دي- عمر بن عبد العزيز بيقول إيه بيقول تاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فاطمة بنت عبد الملك بن مروان اللي كان الخليفة فكان عايز يتجوز بنت الخليفة يقول له يا عم اسكت يقول له والله هتجوزها يا ابني اسكت قلت طب والله لا اتجوزها مالكوش دعوة انتوا قال فتزوجتها فلما تزوجتها تاقت نفسي الى الاماره عايز ابقى امير ايه ايه ايه موضوع الجواز ده اتجوز واحده إيه حتى لو كانت بنت الملك فنلتها بقى امير على المدينه فلما نلتها تاخت نفسي الى الخلافه بقى امير على المدينه قال لك لا امير ايه ايه إيه امير على المدينه دي انا عايز ابقى خليفه المسلمين فلما نلتها تاقت نفسي الى الجنه بيقول خلقت لي نفس تواقه هي دي لما بقيت خليفه ايه خليفه هعمل ايه بخليفه انا عايز الجنه اريد الجنه هي دي نمو الاراده يقول ايه تاقت نفسي الى الجنه وارجو ان اكون من اهلها وارجو ان اكون من اهلها هدخلها هي دي الانسان اللي ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا مش ان شاء الله بتاع الاخوه ان شاء الله اللي هيحقق بيها مراد الله سبحانه وتعالى منه آه نمو الاراده بعد كده ثبات الاراده اصحاب الاراده العظيمه راسخون رسوخ الجبال قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليس العجب ممن قضى نحبه وانما العجب ممن ينتظر ثابت ينتظر راسخ ينتظر شوف سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما كان عمه أبو طالب يحوطه بعنايته فجاء فجاءت قريش إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب إننا لا نريد أن نخفر عهدك قالوا يا أبا طالب أنت راجل محترم وإحنا بنحبك وأنت على ديننا وزينا وإحنا مش عايزين نزعلك في ابن أخيك كف عنا ابن أخيك فكأن الكلام هم دخلوا له برضه من حتة التوقير والاحترام وال و... و... و... فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي اعذرني من نفسي ولكن قد أتى القوم وقالوا كذا وكذا وكذا كتب السيرة بتقول بقى إيه وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خازله آه هي دي المشكلة الكبيرة يا جماعة وأنا بحبكم في الله لما يبقى الإنسان اللي أنت بتثق فيه وكنت بتتك عليه يخذلك ويخلى بيك أصعب شيء على النفس لما تبقى يعني إيه عامل حسابك إن ده هو اللي هيسندك ويجي يخلى بيك دي بتبقى شديدة قوي على النفس عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أن عمه خاذله استعبر يعني فلتت الدمعة من عينه صلى الله عليه وسلم يا لدموع النبوة صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته
صلى الله عليه وسلم شفت الثبات ده شفت القوة دي والنبي لوحده يضعون شق السلع على ظهره إذا سجد ويرمونه بالطوب إذا مشى ويشتمونه كلما راح أو غدا ثم يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري هو ده ثبات الإرادة إنك لما تريد خلاص ثابت راسخ لا تزيغ عينه إذا لمعت أمام عينه الذهب أو برقت فوق رأسه السيوف ثابت راسخ قوي بطل ثبات الإرادة وهكذا كان أصحابه معه ومن بعده رضوان الله عليهم ثم بقي العنصر الأخير في قضية الإرادة دعونا نستكمله في اللقاء القادم إن شاء الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم